بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على الهادي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى الى يوم الدين ضمن حلقات الدار الاخره يسر تسجيلات حنين الاسلاميه بمكه المكرمه ان تقدم لكم هذه السلسله المباركه النافعه والتي بعنوان من القبر الى الجنه او النار من اعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة السادسة عشرة في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده ندعو الله في بداية هذه الحلقة أن يجعلها خالصة لوجهها بوجهه الكريم اللهم ثقل بها موازيننا يوم القيامة اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يوم يقوم الأشهاد اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل هذه الجلسة فيك خالصة يا رب العالمين اجعلنا فيك من المتجالسين فيك من المتحابين فيك من المتزاورين يحبون بحبك من احببت ويعادون بعداوتك من عاديت اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام ثقل موازيننا يوم القيامة يا رب العالمين أعطنا كتابنا بأيماننا لا تعطه إيانا بشمائلنا أو من وراء ظهورنا اللهم أوردنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واجعلنا من جيرانه في الفردوس الاعلى يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم كما نسالك يا مولانا وانت العلي القدير السميع المجيب ان تستجيب دعاءنا وان تفك كربنا وان تحسن خلاصنا وان تفك اسرنا وان تبلغنا مما يرضيك اعمالنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل يا رب ثارنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين معاصيه اللهم تب على كل عاصي اللهم تب على كل عاصي اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال اللهم اهد كل ضال اللهم اهد كل ضال اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض فرج يا رب كرب المكروبين سد اللهم دين المدينين اجرح صدورنا وصدور المسلمين اجرح حوائجنا وحوائج المحتاجين لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طردته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا ربنا بفضلك بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اللهم انظر إلينا نظرة رضا اللهم انظر الينا نظرة رضا اللهم انظر الينا نظرة رضا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طبعا توقفنا في الحلقات السابقة الخامسة عشرة عند الحديث عن الصراط فاللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا ربنا يوم تزل الأقدام ثم نتواصل مع حلقات الدار الآخرة وهذه المواقف العصيبة التي لا عاصم لها ولنا من أمر الله إلا من رحم المسألة ليست مسألة علم وتضييع لأوقات حضراتكم كلا إنها المسألة أكبر من ذلك قضية أننا كمن يمسك بمصباح أو كلوب أو لمبة يضيء الطريق لمن يتعثر في الطريق لأن الناس كما اتفقنا من قبل معافى ومبتلى فاحمدوا الله على العافية وارحموا اهل البلاء يعني اي انسان ما بيحبش دروس العلم وزاهد في دروس العلم هذا مبتلى ادعو الله له بالشفاء وان ربنا يحببك في درس العلم هذه نعمة يجب ان تشكر الله عليها وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الهداية ما تجيش ابدا من عندك ولا عندي ولا عند حد هكذا قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فاللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين المسلم في الدنيا قلنا انه لا يخرج عن حالات اربع اما هو في نعمة واما هو في بلية واما هو في طاعة واما هو في معصية مش ممكن في واحد فينا يخرج عن هذه الحالات الاربع يا اما انا في حالة من حالات الطاعة لله عز وجل او والعياذ بالله في حالة من حالات المعصية واما في حالة من حالات النعمة واما في حالة من حالات البلية لان دروس العلم يجب ان اخرج منها كما قلت يعني الساعة سبعة ونص بالنسبة لك يجب ان تختلف عن الساعة تسعة ونص تسعة ونص انت خدت الشحنة خرجت يجب ان يتبدل حالك الى احسن حال اللهم بدل حالنا الى احسن حال يا يا مقلب الاحوال يا رب العالمين مش ممكن الحالات الاربع ينفك منها عبد طاعة يا معصية يا نعمة يا بلية انت في درس العلم بفضل الله في طاعة ومن اعظم القربات الى الله مجالس العلم حتى ينادي مناد يوم القيامة ها ليقم أهل الله يعني في أهل الصبر في أهل التقوى في أهل المغفرة في أهل الشهيد ها في أهل الابتلاءات في أهل المصائب في أهل الطاعات في أهل قيام الليل في أهل صيام النهار في أهل قاضين أو القاضون لحوائج الناس كل ده إيه كل باب من أبواب الطاعات له إيه له أهل لهم شارة لهم علامة لهم علم يرفعونه أهل العلم من هم أهل الله فيقومون بمين لما ينادي المنادي من قبل العبد ليقم أهل الله ألف يقوم من المحشر أناس يتزاحمون على أبواب الجنة فيمنعهم رضوان رايحين فين؟ لرسة لا ميزان ولا حساب ولا كتب ولا صحف ولا نشر ولا الله رايحين فين نحن اهل الله هم اللي بيقولوا وماذا كانت اهليتكم قال كنا نعمر بيوت الله بمجالس العلم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يبقى اهل الله اللي هم زي بالضبط لما انت تلاقي يا جماعة بتوع وزارة الزراعة طالعين يبقى ده موظف فين في وزارة الزراعة يبقى ده زراعي يا جماعه بتوع وزاره الصناعه طالعين من ايه؟ من مصنع يبقى تبع ايه؟ الصناعه، التانيين طالعين من ايه؟ بتاع الكهرباء، الثالثين طالعين من مش عارف البحث العلمي، الرابع طالع من التربيه والتعليم، يبقى كل وزاره لها اهل. فتخيل انت وانت من اهل الله. ها؟ اللهم اجعلنا من اهلك يا رب العالمين. ها؟ سبحان الله. ليه؟ لان هو الله عز وجل برحمته يعني يعطي ها الكثير على القليل يعني ايه يعني بالله عليك كم درس علم بتحضره في الاسبوع واحد اثنين ثلاثة والله واحد ربنا كرمه في سبع دروس ده موضوع سهل لكن يعني الدرس ده أك- اكبر درس ايه ها ارزل درس فيهم بالنسبة الدرس بتاعنا ساعة ونص مش معقول في درس اطول بكده ده اطول درس على ايه على نفسك لكن سبحان الله انت وانت في درس العلم ها لما تحسبها كده الدرس ده ساعة في كم ساعة؟ في 24 ساعة الله في الأسبوع 168 ساعة يا 168 ساعة أحضر منهم ساعة و167 إيه؟ لنفسي ولزوجتي وأولادي وشغلي والدنيا وما فيها وبتلا... كل ده بيه فأنت لما تحسب سبحان الله الواحد يواظب على درس علم ساعة من ال 168 ساعة يجي قال يوم القيامة الله عز وجل يفتح له أبواب الجنة ولا يوقفه لحساب لأنه من أهل الله عز وجل يا من أهل الله واحد عشان مجرد أنه يحضر درس لا ليه؟ لأن من أفضل الأعمال كما اتفقنا عند الله عز وجل آه التعمير بيوت الله أنك تعمر إيه؟ بيوت الله عز وجل اللهم اجعلنا من المعمرين لبيوتك يا رب العالمين فانت في, في اليوم كله خليك نرسم لك يوم اسلامي اليوم بتاعك لا ينفك عن حالات اربع يا تاخده في طاعه يا تاخد جزء منه في طاعه وجزء في معصيه وجزء في نعمه وجزء في بليه ممكن الاربع حالات يكونوا في وقت واحد ازاي انت تريد ان تطيع الله عز وجل في ان تصل رحمك واحنا النهار الاسبوع ده زي ما وصينا الجمعة الماضية احنا اسبوع ايه الاسبوع ده صلة الرحم إحنا قلنا كل جمعة هن ايه هنوصي بامر معين فيا ريت الثلاث ايام فاتوا من الاسبوع فاضل منه ثلاثة يا ريت قبل الجمعة شوف الرحم اللي انت مقاطعه روح صل الرحم يبقى دي طاعة رحت عند الرحم بتاعك عمتك خالتك خالك عمك ابن عمك ابن خالك قعدت اغتبت فلانا وفلانا هذه معصية في طاعة فالمعصيه بتاعتك ضيعت الطاعه ان القعده بتاعتك بدل ما كانت لله والملائكه بتصلي عليك وبتستغفر لك وبتدعو لك بالخير اذا بالامر ينقلب وصار ملك السيئات قاعد يكتب الغيبه اللي انت عملتها والنميمه والخوض في اعراض الناس مع عمك وخالك في نفس الوقت هذه الطاعه نعمه ولا لا نعمه اكبر نعمه عليك ايه الطاعه نعمة الإيمان دي تدانيها نعمة وسوء أبدا أكبر نعمة يبقى إذا الطاعة في نفسها نعمة يبقى دي الحالة الثالثة وأنت وأنت بتطيع الله في صلة رحمك جبت سيرة فلان وفلان فارتكبت إيه؟ معصية يبقى أربع حالات في حالة يبقى اللي بتدمنيه باليمين بتهده بالشمال لا لا ده أنت لما تلاقي ده طاعة اسلك فيه فأنت إما في طاعة يجب في هذه الطاعة أن تداوم عليها أن تداوم على الإيه؟ على الطاعة الفضيل بن عياض قالوا له اتعلمت الصبر منين؟ أدي أكبر أنواع الطاعات اللي هي الإيه؟ الصبر كلنا ما عندناش صبر لا في خروجنا من المسجد ولا في وقوفنا في طابور معين ولا في ذهابنا إلى عملنا ولا في قفزنا في الأتوبيس ما فيش حد عنده صبر كله إيه؟ على عجل محدش فاضي يا أستاذ طب يا سيدي فالفضيل قال تعلمت الصبر من صبي صغير قال ازاي انا في مره رايح المسجد لقيت واحده ست صوتها طالع من جوه دار من جوه بيت يعني وبتضرب ابنها والولد بيصور طلع صوت وراحت فاتحه الباب وكرشاه وراحت قافله الباب وراه خلاص العلماء العاملين بتوع زمان بيكلموا نفرات غريبه غير احنا ماشيين عام واحنا مالنا اضربوا تموتوا احنا يعني ما ياك تفتري فيه اهالي ولاد 70 في 80 على طول لسانه زفر البصيت لقيت الولد بعد ما عيط شويه راح راجع ونايم على العتبة وجلس يبكي ويستعطف يستعطف مين؟ أمه خلاص آخر مرة مستغلط تاني مش علي صوتي هبقى مؤدب هبقى مطيع أه. رق قلب الأم ففتحت الباب فبكى الفضيل راح الجامع وهو ايه عينيه يعني لحيته مبتلة من الدموع ايه يا امام قال سبحان الله لو صبر العبد على باب الله عز وجل لفتح الله له يعني الانسان عندما يرتكب معصية كأنما يطرد ها ها م- مش يطرد من رحمة الله وإنما يطرد من الطائفة الصالحة لك أنا ببقى حزين قد إيه على عديم الصلاة ليه؟ ده أنت ده أنت في طاعة أنت بتعملها وفي حسنات جاية لك وأنت نايم وأنت مش واخد بالك أنت في الصلاة في التشهد التشهد 34 مرة في اليوم بتقول ايه بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام في الاسلام له ثلاثون حسنة السلام في الاسلام له كم حسنة ثلاثين قال انت كل مصل صالح نفرض جدلا ان الالف مليون مسلم بيصلي فيهم 100 مليون ها فانت بتسلم 34 مرة كل يوم على ها 100 مليون مسلم ليك في كل سلام اضرب في 100 مليون 30 حسنة يبقى ليك تل- ها، 300 مليون حسنة بتاخدها في مجرد الت- التشهد وال 100 مليون بيسلموا عليك انت وسلامهم عليك رحمة وا- واخد بالك فاللي ما بيصليش شوف شوف اقل حاجه في الصلاه قد ايه ما تاخدش انت بالك منها شوف اللي حرم من الثواب ده حرم من قد ايه حرم الخير كله اللهم لا تحرمنا من الخير يا رب ها يعني انت في الصلاه بتسلم على 100 مليون مثلا ده اكثر من كده ان شاء الله يعني ان شاء الله المصلين أكتر. لكن انت جدلا بتاخد في كل صلاه ها سبحان الله ت- 100 مل... 30 300 300 600 مليون حسنه في كل صلاه في كل صلاة شوف اليوم بقى كم مرة ياه اضرب بقى 600 بخمسة ب 3 مليار حسنة كرم من الله ولا مش كرم والحمد لله ان مين اللي بيدي لا انا ولا انت عارف لو انا وانت كنا قفلنا الباب تخيل انت الحسنات كان ليها وزارة يا ستار يا رب شوف الراجل بيقول يا ستار آه. من رحمة الله ان الحسنات والسيئات بيد الله ربنا قال ايه الملك يومئذ الحق لمن للرحمن ولا للقهار لا للرحمن يا سلام رحمتك يا رحمن ها لان الملك ي- قال يظل الله يرحم ويرحم ويرحم يوم القيامة حتى يتطلع ابليس لرحمة الله يبقى ابليس شاف ايه شاف منتهى الرحمه فيوم القيامة سوف يقول الله عز وجل يا عبادي اعبروا الصراط بفضلي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم العبور على الصراط بإيه؟ بفضل الله ودخول الجنة برحمة الله والدرجات في الجنة بعملك اللهم حسن أعمالنا يا رب يا رب أمين يا رب العالمين يبقى شوف الفضيل ابن عياض اتعلم الصبر من ولد لما طرد رجع اب رجع ها لزق نام على الباب استعطف فتح الباب له قال انا اتعلمت الصبر من هنا بقى هنا المح... المحك الرجل يتذلل ويتضرع ويتمسكن هكذا الله عز وجل يريد منك هذا عبدي اطعتنا فاطعناك بالهمزة مش أطعتنا لا أطعتنا من الايه من الطاعة أطعتنا فأطعناك وأحببتنا فأحببناك وتركتنا آه قال فأمهلناك ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك رحيم ولا مش رحيم رحيم رحيم لا إله إلا الله لا. فإذا اللي بيحرم من صلوات الجماعة حرم الخير كله اللي بيحرم من دروس العلم حرم الخير كله فتحمد الله أن ربنا حببك في العلم وفي أهل العلم فاللهم اجعلنا من المحبين للعلم وأهله يا رب العالمين أنت في طاعة تستوجب الزيادة المواظبة وإياك أنك تواظب على طاعة معينة وتيجي تبطلها وتتكاسل عنها تلاقي أبواب الخير بدأت تتقفل جربها كده واحد موظف على اثنين وخميس يجي يقول ايه كفايه الصيام يعني كفايه الاثنين بس عارف هيجي عليه وقت لا اثنين ولا خميس اذا لقيت باب من ابواب الطاعه خش فيه ادخل فيه سبحان الله واظب عليه وخير الاعمال ادومها وان قل اما طاعه تستوجب المواظبه واما معصيه تستوجب الاستغفار على طول يعني الذنب اللي تعمله امسحه بالايه بالاستغفار ان الحسنات يذهبن السيئات انت في نعمه تستوجب الشكر اللي يزيل النعم منك ايه كثرة المعاصي ان المعاصي تزيل النعم ان المعاصي تزيل الايه تزيل النعم لان قلنا ان الطاعة من ثمراتها نور في الوجه انشراح في القلب يقين في في الصدر يقين في القلب انشراح في الصدر محبة عند الخالق وعند المخلوق ده المطيع المن من اتقى الله احبه الناس ولو كرهوا يعني ازاي نفرض واحد مسلم كده راح عامل مثلا يعني مدرسة اسلامية عارف مين اللي بيودي من ضمن اللي بيودوا اولاده في المدرسة الاسلامية مين اللي بيحاربوا الاسلام يقول لك انا نفسي ابني يتربى في المدرسة دي طب ليه لانه غصب عنه قال الفطر الفطرة بتاعته بتحب المسلم الموحد بتحب المسلم المؤمن غصب عنه احبه الناس ولو كرهه غصب عنه يحبك ولذلك من نعم الله على سيدنا موسى قال ايه قال له القيت عليك محبة مني قال ما فيش حد كان يشوف سيدنا موسى الا ما يحبه حتى فرعون غصب عنه ليه لان موسى القى الله عليه محبة من عنده اللهم القى علينا محبة من عندك يا رب العالمين اذا العبد في, جا... في جانب الطاعة الثمرات دي نور في الوجه شراح في الصدر يقين في القلب محبة عند الخالق وعند المخلوق المعصية تعمل ايه اول حاجة ظلامة وقتامة وغبرة في الوجه بص كده على وش مدمن بص على وجه الواد اللي, اللي بيدمن الهيروين والكوكايين والعياذ بالله تتحسر على الشباب بص على الراجل اللي, اللي بيتعاطى المخدرات شوف عينيه شكلها ايه ها بص على الراجل مدمن التدخين بص صوابعه شكلها ازاي تقرا تسلم عليه صفرة وحالتها بالبلد اه وانفخ في وشك تنفخ في وش ليه ناقصه طب انت بتاخدها من الفلتر ها تديها لنا سم من جسمك المسموم حرام عليك لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار والتدخين حرام حرام حرام ومن قال لك ان التدخين مكروه فهو جاهل ها ايه رايك بقى وهذا اجماع من مئة عالم اثق في علمه مئة عالم اجمعوا في احد المؤتمرات ووقعنا هذه الوثيقة ان التدخين من ضمن المحرمات حرام حرام حرام طبعا الفلسفة بتاع المسلمين يا سيدنا الشيخ ده مكروه مكروه يعني ايه مكروه يعني ايه يكرهه الله ام يحبه ها ما المكروه شيء ها يكرهه الله ها والشيء الذي يكرهه الله حلو ولا وحش وقلنا وأؤكد المدخن الغني مسرف وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والمدخن الفقير سفيه والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إن كان مدخن غني فهو مبذر والمبذر ده شيطان ان كان المدخن فقير فهو سفيه وكلاهما شر خلاص والناس يبعثون على ما ماتوا عليه تخيل انت انسانا ها في الدنيا يستحي من ابيه ويستحي من عمه ومن خاله حتى وان كان هذا المدخن كبير السن يستحي ان يدخن قدام خاله وقدام عمه وقدام كبير العائله صح ولا لا يخبيها ورا ظهره ويطفيها مظبوط سبحان الله تخيل انت وهذا المدخن قد مات وهو يدخن ويبعث يوم القيامة والسيارة في فمه كيف يقف بين يدي الله عز وجل شكله بقى ايه ربنا يعافينا واياكم اللهم تب على كل مدخن اللهم تب على المدخنين يا رب العالمين يا رب فالمعصية بتعمل غبرة في الوجه غبرة تلاقي الموظف المرتشي قاعد يقول لك كبر مخك وتبص على وشه تلاقي خنزير قاعد لانه مرتشي ممكن بكل سهولة تتطاول عليه بالكلام يتحملك وتتفق معاه اتفاق في الحرام تقول له هديك 500 يقول لك لا 700 أه، تشد معاه في الكلام خليك كويس بقى وتشوح له لكن لو موظف شريف وتيجي تكلمه ربع كلمة يتحملك يقلب عليك المكتب ويحولك على البتاع ويشتكي فيك وتاخد ست شهور لانك تعديت على موظف اثناء تأدية عمله لكن اذا ثبت ان الموظف ده بياخد رشوة تبقى عينه مكسورة ولا مش مكسورة تخبطته على المكتب ولا لا فين الطلب طلبك سبحان الله كانوا بيشتغل عندك لان ايه استغن عن من شئت تكن نظيره وانفق على من شئت تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره ها تحتاج لواحد تبقى اسير عنده استغنى عن واحد تبقى زيه تدي واحد تبقى امير له سبحان الله فيبقى القضية ان المر... ان مرتكب المعصية في وجهه غبرة وبعدين في صدره ضيق ده الاكتئاب في وجوه الناس كلها الراجل مبوز والست مبوزة والواد ضارب بوز والس... كله ليه؟ لانه عايل هم الدنيا بس المدارس وانا تجيب منين والكراسات والكشاكيل والم... يا ابني حملها على الله يقول لك يعني ايه ما دي السماء ودي الارض طب انت عايز ايه بالظبط خانه يعني ولا ايه انا بقول لك حملها على الله ده ال- دي, دي مهمتي ان انا ان انا اشحن اليقين عندك ازود لك البطاريه مش انت لما بطاريه العربيه تنام توديها للراجل يشحنها آه انا شغلتي شحن ها وربنا المستعان بقى هعمل ايه واجري واجرك على الله ورزقي ورزقك على الله ها لكن تقول لا ازاي أنا- يا ابن الحلال لا اله الا الله اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك اشتغالك بأمر الرزق للنهار وتقصيرك عن أمر العبادة وهي مطلوبة منك دليل على أنك بعيد عن الله عز وجل ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين يا الله اللي يشغله ذكر الله عن أنه يسأل للنهار ربنا يعطيه أكثر من السائلين سبحان الله اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين سبحان الله يبقى ال- ال- ال- العاصي في وجهه غبرة في صدره ضيق في قلبه ظلمة فما يشمش يا عين الر- الرائحة الطيبة زي عامل زي جليس السوء نافخ الكير لا تشم منه إلا ريحا خبيثة ما يتلمش إلا على ال- والعياذ بالله العفانة اللي زيه يقعد على القهوة يعكس اللي رايح واللي جاي مضيع وقته هنا وهنا سبحان الله مضيع فلوسه فيما يغضب الله عز وجل بذيء اللسان ربنا سبحانه وتعالى مسلط عليه لسانه ومسلط عليه أخلاقه السيئة مسلط عليه ال- السخونة في الطبع وفي المعاملة مع الناس كل الناس تكرهه وبغض عند الخالق وبغض عند المخلوق اذا اما انت في طاعة او معصية او في نعمة او في بلية اللهم اجعلنا عند الطاعة من المستزيدين فيها يا رب العالمين وعند المعصية من المستغفرين منها يا اكرم الاكرمين وعند النعمة من الشاكرين لها يا ارحم الراحمين وعند البلية من الصابرين عليها انك على ما تشاء قدير حلقة اليوم بمشيئة الرحمن المقدمة دي كلها علشان نقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عبر الناس على الصراط ورأينا كيف أن العابرين على الصراط كانوا أقساما ثلاثة ناج ومخدوش ومكردس ورأينا الكلاليب التي آه، والخطاطيف التي كشوك السعدان المضروبة على الجسر أو على الصراط وهو مضروب على آه، فوق جهنم والعياذ بالله رب العالمين والنار يعني تزفر من تحت الصراط نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وأن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم وأن يزحزحنا وإياكم عن النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة ورأينا القناطر السبع اللي عملت رعب عند كل الحاضرين والحاضرات وطوال الأسبوع الماضي وكل الإخوة بيسألوا سواء في لقاءات أو في ال- الهاتف كله بيتساءل نعمل إيه القضية زي ما قلت في المقدمة هذه طاعة نواظب عليها بلاش المعاصي نقلل منها النعم نشكر ربنا عليها الابتلاءات نصبر عليها إلى أن نمر بسلام أما تستسهل الحياة مش اشكال يعني الست تطلع مراتي مش محجبه البنت طالعه ببنطلون آه مش عارف دي غيبه دي نميمه ده كذب دي رشوه ده تكبير مخ ده تفتيح مخ ده تمشيط حال ده كل الكلام الفاضي ده كله يجب ان نحاسب انفسنا عليه اولا باول طيب عبر الناس او من نجا منهم اللهم اجعلنا من الناجين يا رب القناطر السبع قنطره التوحيد قنطره الصلاه قنطره الزكاه قنطره الصيام قنطره الحج قنطره الاغتسال والوضوء ثم قنطره مظالم العباد عدى القناطر السبعه دي كلها ومر واخذ بيده ووضع رجله على الناحيه الاخرى من الجسر يقول ياه الحمد لله زي ما قال سيدنا عثمان فإن تنجو منها تنجو من عظيمة وإلا فإني لا إخ... لا, إخ... لا إخالك ناجية أي يعني إن نجوت من دي فأنت ناجي والله إن ما نجوتش من دي أنا أشك أه؟ أنك تنجو لأن البصري كان له كانت له جملة شهيرة يمشي في الشارع يلاقي شوية ولاد بيضحكوا شباب فرح ها؟ إن الله لا يحب الفرحين مش الفرحين يعني لا المسلم بسام وفرح بس ايه الذي ينسى الله عز وجل الفرح اللي هو اتفقنا عليه اللي هو نسيان الله والعياذ بالله ونسيان الآخرة كان يقترب منهم يا أبنائي نعم أبلغكم أنكم واردون على النار وإن منكم إلا إيه وارد الوارد اللي هو إيه اللي هيعدي على الإيه على الصراط المؤمن وغير المؤمن او المؤمن القوي الايمان والمؤمن اللي على قده والمؤمن اللي ضعيف الايمان والمسلم والمتمسلم كله هيعدي ايه فوق الصراط ابلغكم هل بلغكم انكم واردون على النار ايوه بلغنا وهل بلغكم انكم قد صبرتم ونجوتم منها قالوا لا قال فلم الضحك اذا بلغك انت وهو ان انت هتعدي على الصراط وتحتك جهنم ايوه بلغني طب بلغك انك نجوت الاجابه ايه لا طبعا طب بتضحك ليه لان ضاحك مؤمل في الدنيا عند سيدنا مين سلمان الفارسي واللي عجبته ايه ثلاثة اعجبتني حتى اضحكتني مؤمل في الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس يغفل عنه وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أساقط عليه ربه أم راضي ثلاثة دول بقى سيدنا سلمان الله يرضى عليه كان بيستغرب لهم قوي مؤمل في الدنيا والموت يطلبه دول مين كلنا كله كله صحيح ده انت لسه يا استاذ انت هو انا كملت 30 حتى لسه الله هو بالاقدميه يعني ملك الموت هينزل بالملف يشوف انت مولود سنه لسه فاضل لك 20 لا يستخدم ساعة أمال الجنين اللي بيموت في بطن أمه وأول ما يتولد وبعد سنتين وبعد خمسة وبعد عشرين والشباب في ريعان الشباب ها سبحان الله والراجل عيني ربنا يرحم الجميع ويرحمنا جميعا سبحان الله كان بيخاف يركب يركب طيارة سبحان الله وما ايه كان سبب موته يتزحلق على وهو ماشي على الأرض سبحان الله لا إله إلا الله وكنا نحن الوارثين ها أنت بتخاف منين؟ من ملك الموت زي يعني اخ لنا الله يرضى عليكم يقال يعني واحد نازل كده في حته زي باب الحديد طيب رمسيس يعني وبعدين طهقان بقى ونازل ومعاه شيله ده ايه ده؟ دي دنيا متعبه زحمه والقطارات زحمه والاتوبيسات زحمه والاشارات والشيله ومفيش تاكسي شيله ايه ده؟ ده حاجه امتى بقى نطلع منها؟ واحد قرب منه قال له مالك؟ قال له اسكت يا شيخ ده حاجه ص... لكن انت مين؟ قال له انا ملك الموت قال له يا عم شايلني مين قال لك ان الدنيا وحشه شايلني شايلني عايز لا اله الا الله يا خبر ابيض لا حول ولا قوه الا بالله لانه مش عايز يموت ده كلام بس ده كلام العبد مننا سبحان الله بيتخيل انه قال يعني ولذلك الكارثه اللي ضحكك على اهلك يقول لك ده فلان مات اه استريح مين عرفك ها انا عايز اعرف مين قال لك شفته يقول لك لا والله او استريح مين قال من قال لك انه قد استراح ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء انسان عاش مكتئب في الحياة هو ده الميت الميت من مات قلبه عن ذكر الله هو ده الميت لكن الانسان من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء اللهم اجعلنا من المحبين للقائك يا رب العالمين عبرنا على الصراط اللهم اجعلنا منهم يا رب وصل الناجون الى الطرف الاخر بس الحمد لله العقبات وانتهت لكن انت اللي بتحضر الدروس ومجالس الدار الاخرة عارف ان لسه فيه واحدة صعبة قوي الحوض هذه الحلقة ان شاء الله عن الحوض الحوض الله عز وجل يمن على حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له إنا أعطيناك الكوثر يا محمد لقد أعطيناك حوض الكوثر حلقة دي إن شاء الله عن حوض الكوثر إنا أعطيناك الكوثر والكوثر في اللغة هو الخير الكثير الخير الايه الكثير قالوا سيدنا أنس بيقول له هو عرضه قد إيه يا رسول الله المسيرة شهر بالجواد المضمر الفرس بتاع السبق يفضل يجري يجري شهر ده عرضه قدروه العلماء ما بين ها وفي روايات تقول ما بين المدينة إلى صنعاء أو بين صنعاء إلى عمان أو بين المدينة إلى بصرة يعني المساحة دي تقريبا ها لا تقل أو المسافة دي لا تقل الواحدة منهم عن 500 أو 600 أو 1000 كيلو ده العرض أمال الطول لا يعلمه إلا الله هل هو حوض واحد قالوا لا لكل نبي حوض وسوف يرى الناس ايهم اشد ازدحاما واني ادعو الله ان يكون حوضي اكثر الناس ازدحاما عليه شوف الادب بتاع رسول الله شوف الحوض طبعا بتاعي هو اعلى لا لا ده سيدنا الحبيب هو علمنا التواضع قال اتمنى ان يكون حوضي اكثر وارده يعني يا ريت الوراد بتوع الحوض هم اكثر ايه الناس من الايه من المسلمين وهو واقف عارفهم قال واتعرفنا على الحوض قالوا اعرفكم من اي قال غر محجلين من اثار الوضوء اثار الوضوء طيب كل نبي له حوض الا اخي صالح فحوضه ضرع ناقته ايه ده ازاي يعني هتوحدوا الله نقف وقفة مع سيدنا صالح لان برضو امانة العلم تقتضي احنا مش اصل ده مش عايز اقول حلقات الدار الاخيرة مش دراسة اكاديمية لله احنا في مجلس علم عسى رب العباد ان ينفعنا واياكم بما علمنا واستمعنا اليه لكل نبي معجزة كل نبي له معجزة وقتية الا معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي ليست وقتية للقرآن الى ان يرث الله الارض ومن عليه الجماعة بتوع سيدنا صالح خبروا الجبل وما فيه يعني كانوا تقريبا تقدر تقول علماء في الجيولوجيا إلى أقصى درجات العلم عرفوا مخابئ الجبل ومداخله ومخارجه فسيدنا صالح قال لهم أعرفتم أو أعرفتم مداخل الجبل ومخارجه كل حتة عرفتها لا لا يخفى علينا من هذا الجبل أو في هذا الجبل خافية مفيش مفيش ذرة تخفى علينا طب يعني درستوا الصخرة دي الجبل ده قالوا لا الحتة دي بالذات احنا دارسينها كويس قوي قالوا طب ولو طلعت لكم منها حاجة قالوا مش ممكن نطلع منه ايه قالوا طلع لكم كائن حي قالوا لا اتكلم على قدك مش ممكن قالوا طب وان طلعتها لكم تؤمنوا قالوا اه قالوا يا رب اخرج لهم آية راحت الناقة طالعة من وسط الصخر مش من فتحة يعني الصخر انشق فخرجت الناقة قالوا ايه يعني أنا ما انتوا مش شوية بتقولوا يعني علاج لسه المعجزة فيها اسمعوا ايه المعجزة أو انها ممكن تشرب المية بتاعتكم كلها بتاع الآبار في يوم تاني يوم كل القبيلة مئة ألف مئتين ألف وخمسمائة ألف مليون اتنين مليون يشربوا منها لبن قالوا لا صدقين جربوا ناقة الله وسقياها اوعى اوعى تمنعوا الناقة وبعدين ايه نسبها لله عز وجل لانها معجزة الهية سماها ايه ناقة الله اه طب اتنصبت ليه ليه منصوبة ناقة الله لانها من باب التحذير كأنه يريد أن يقول ناقة الله ناقة الله إياكم وقتل ناقة الله إياك حاسب إلا دي فلا تمسوها بسوء حسبه لو حد هيقرب منها يضيع قعدت الناقة تشرب المية يوم وكلهم يشربوا منها إيه اللي يحلب ياخد اللي يحلب ياخد تخيل انت مثلا القاهرة الكبرى بتشرب من ناقة واحدة يقول لك فين دي ها سبحان الله فلما أرادوا قتلها كل واحد يقرب من الناقة يخاف يقرب من الناقة يخاف قام واحد له يعني زي ما بيقولوا من علية القوم يقولوا عليهم من ال high society او من واخد بالك الناس اللي هم يعني ما حدش يعرف يكلمهم قال فيه صلى الله عليه وسلم فقام رجل منهم عارم عارم يعني خبيث شرير عارم من انسبهم من انسبهم يعني ايه من اعلاهم نسبا عمل ايه كل ما يجي يقرب من الناقه يكش يقرب الناقة يكش فراح شرب لها خمر شرب ايه خمر قال فتعاطى تعاطى ايه خمر عشان ايه عشان ايه يت... لما يتعاطى الخمر يذهب عقله يبتدي بعد كده يبقى ايه بدل ما, ما ليه الرسول سماها او سيدنا عثمان سماها ام الخبائث والرسول سماها ام الكبائر ها لان هي ما دام اذهبت العقل خلاص فأم فأول ما شرب الخمر ولعبت الخمر برأسه فراح عقر الناقة سيدنا صالح قال تمتعوا في داركم ايه ثلاثة أيام ده وعد من عند الله عز وجل غير مكذوب ها؟ تمتعوا في داركم وبعدين جاءهم عذاب الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين وقلنا في علامات الساعة الكبرى ان هناك رأيا يقول ان الدابة التي يحدثنا القرآن عنها من علامات الساعة الكبرى الست اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون يقال ان ده الفصيل بتاع ناقة صالح ولد ناقة صالح لما امه عقرها هذا الشقي فدخل الفصيل في جبل فانتظر حتى ايه تأتي الساعة وده رأي يعني آه ليس فيه حديث صحيح ولكن من باب الأمانة العلمية ننقل هذا الكلام أتدري من أشقى الأولين يا علي قال لا يا رسول الله الله ورسوله أعلم قال عاقر ناقة صالح أتدري من أشقى الآخرين يا علي قال لا يا رسول الله قال قاتلك يا ابن أبي طالب طيب. تعال إلى الحوض هذه صفته عرضه ما بين المدينة صنعاء ما بين المدينة وبصرة ما بين المدينة وعمان أو عمان على خلاف في التشكيل طيب ماؤه الماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من الشهد وأبيض من اللبن وألين من الزبد يا سلام طب يا حبيب الله هنشرب كده منه بالايد قال لا هناك عليه اكواب واباريق اكواب واباريق الفرق بين الكوب والابريق الابريق الكوب اللي له ود والكوب اللي هو من غير ود يعني ال ال ال الكوبايه اسمها ايه اسمها كوب الابريق لا يقال عليه ابريق الا لما يبقى له ايه اذن او ودن تتمسك منه اكواب واباريق وكأس من معين ده نعيم اهل الجنة اللهم اجعلنا من المنعمين في الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين طب يا ترى الناس دي كلها هتتزحم على الشرب قال الحوض له اركان اربعة على الركن الاول يقف ابو بكر وعلى الركن الثاني يقف عمر وعلى الركن الثالث يقف عثمان وعلى الركن الرابع يقف علي ها؟ وامام الاربعه سيدنا محمد حب ابا بكر وابغض عمر لم يسقه ابو بكر ومن احب عمر وكره عثمان لم يسقه عمر ومن أحب عليا ولم يحب عثمان لم يسقه علي لازم يحب الأربعة وإحنا الحمد لله أهل السنة بنحب الأربعة أما الخطر على مين بقى؟ على الشيعة يحبوا علي وبعدين الباقي لا الحمد لله أن جعلنا من أهل السنة اللهم اجعلنا من أهل السنة يا رب العالمين جميعا سبحانه الحمد لله مصر كلها فضل الله من أهل السنة مع يعني ها شوية الشتيمة اللي اداها لهم يوم الجمعة ده ماشي ده لكن على فيها شعب ها حقيقة الإيمان فيه ها اللهم زد شعب مصر إيمانا يا رب العالمين وشعوب المسلمين يا رب آمين يا رب لأن مصر الرمانة ها أو التاج الذي يزين ها مبنى الإسلام أو مبنى يعني بناء المسلمين مصر هي درة التاج في التاريخ الإسلامي كله إن صلحت مصر صلح العالم الإسلامي كله انفسدت مصر تلاقي كل الفساد يطلع من مصر وكل الصلاح يطلع من مصر بفضل الله عز وجل يعني صلاح الدين أيوب عشان يدخل حطين خد الجيش المصري قطز عشان ينتصر على التتار كان معها الجيش المصري في المقدمة في المقدمة هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعني فيهم سر غريب لا إله إلا الله و... وشعب يعني سبحان الله إن اتقى الله ينافقه حكامه يعني لو اتقى الشعب المصري ربه الحكام بتوعه ينافقوه مش هو اللي ينافق الحكام هذه طبيعة في الشعب المصري وإن رأيته ينام سنوات فإنه إذا استيقظ لا يقف أمامه واقف آه. اللهم اشحن الإيمان في قلوب المسلمين في مصر وفي خارج مصر يا رب العالمين ليس هذا تعصب لأهل مصر ولكن يعني أنا أحبهم مش عشان منه بس لحب رسول الله لهم فهوانا في هوى رسول الله يا سبحان الله لأن سبحان الله يعني سيدنا الحبيب قال إذا فتحتم مصر مصر دي بتاعتنا فاتخذوا من شبابها جنودا أو أجنادا فإنهم خير جنود ها أو أجناد على وجه الأرض ها وهم في رباط إلى يوم القيامة وإن لنا فيهم ذمة ورحمة ذمة ورحمة ذمة لأن السيدة هاجر مصرية ورحم لأن السيدة ذمة لأن السيدة ماريا القبطية مصرية من بلد حفن عندنا في شرق المنيا طبعا السيدة ماريا ده دي الذمة وأسلمت السيدة ماريا القبطية قبل أن تطأ أقدامها أرض المدينة المنورة جماعة اللي يقول لك أوه الرسول اتجوز من يا ابني أنت مش فاهم ولا قاري الرسول قبل صلى الله عليه وسلم قبل السيدة ماريا ما تصل عنده كانت أعلنت إسلامها عشان يستريح وتهدى كده بالله اللي عايز تقول لي جواز مش عارف ايه ماشي ان شاء الله نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذمة والرحم التي تحدث عنهما أو اللذان تحدث عنهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر سيدة مريم القبطية هذه هي الذمة والرحم هي السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل فهي مصرية أهداها فرعون مصر إلى الخليل أو إلى السيدة سارة أيام أن وطئت أقدامهما الشريفة إلى أرض مصر الطيبة آه نعود إلى موضوع الحوض عدد هذه الأكواب وهذه الأباريق التي على حوض الكوثر كعدد نجوم السماء طيب السقاط على الحوض السقاط على الحوض او الشاربين من الحوض بطرق اربع في اربع طرق للشرب او اربع طوائف او اربع درجات فيهم من يشرب بنفسه يعني يقوم يقرب من الحوض يشرب اول شرب لك من الحوض ربنا يجعلنا واياكم من الشاربين منه يحصل لك ثلاث حاجات اول شيء ضمنت بشربك من الحوض دخول الجنة لدي اخر عقبة لان احنا هنشوف دلوقتي في ناس هيمنعوا من الشرب والعياذ بالله رب العالمين يعني بعد ما عدى الاهوال دي كلها راح جه عند الحوض قالوا له ايه ما تشربش يا ستار يا رب هنعرف مين هم يبقى فيهم من يشرب بنفسه وفي مؤمنين أعلى إيمان تسقيهم الملائكة تخيل لما تروح انت فندق سبع نجوم ولا زي ما بيقول خمس نجوم ها لو مفيش سبعه انت جاهل ليه كده المهم خمس نجوم تشوف النجوم في عز الظهر هناك المهم يجي يجي واحد راجل محترم قوي تقول ده ده اكيد صاحب الفندق ده ده اكيد البيه المدير العام تلاقي دوب يعني سفرجي في الفندق يسموه اظن barman يا ستار يا رب barman barman barman المهم. ها. المهم وينحني ويعلمه في مدرسه الفندقه يقول لما تيجي تقدم الحاجه تحط ايدك ورا ظهرك يا ستار يا رب وايده الشمال لا حول ولا قوه الا هيغلوا من دلوقتي ويقدم وينحني يقول يا سلام ده انا راجل محترم ده لا ده ده هيدفعك انت لما تروح يعني مكان زي هيلتون ده تطلع ما تطلع ما هلتكش حاجه ها سبحان الله يا انحني الراجل تقول الله الله الله ده انا راجل مهم بقى انحني الراجل ده فما بال بقى والملك هو الذي يسقيك حتى ان الملائكة تتسارع ايهم يسقيك قبل اخيه يعني كمان مش الملائكة كل واحد يقول لا سيبنا لا سيبنا انا الراجل ده كويس الراجل ده كان كويس الست دي كان كده سبحان الله طب في درجة اعلى لا سبحان الله هم درجات عند الله في درجة علوي اعلى من الاثنين دول قال يسقيهم الرسول بنفسه ياه الرسول هنا هو السقاء تخيل انت لما تتناول من يد الحبيب شربة ضمنت بالشربة الأولى أنك من أهل الجنة ده أول حاجة في شرب من الحوض الكوني الشيء الثاني ال- يشع في وجهك نظرة النعيم يعني وشك أول ما تشرب من هنا ينور أول ما تنزل إلى المعدة أو الشربة قال يتشال من قلبك الحقد والغل والحسد وتبقى ملائكي نوراني ونزعنا ما في قلوبهم من غ... ما في صدورهم من غل اخوانا خلاص بقى الاخوه الصادقه بقى الاخوه اللي ما تشلش الاخوه اللي ما فيهاش يعني لا ضغينه ولا حقد ولا لان الحقد ده نار ومفيش نار في الجنه صح ولا لا الحقد والحسد ده من الشيطان ومفيش شيطان في الجنه الحقد والحسد ده ألم وما فيش ألم في الجنة وإنما في إيه رضا من رب الرضا اللهم ارضى عنا يا رب سبحان الله طيب طب في درجة في الشارب ما ما كم كم نوع من الشرب دلوقتي ثلاثة أنا قلت لك في كم نوع أربعة في من يشرب بنفسه ومن تسقيه الملائكة ومن يسقيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيهم درجات أعلى وأعلى تقوم الملائكة تريد أن تسقيه ويقوم الحبيب يريد أن يسقيه يقول يا محمد يا ملائكتي دعوني وعبدي هذا فقد وعدتهم أن أسقيهم أنا بنفسي وسقاهم ربهم شرابا طهورا يا كرم الله يا أخي الواحد يصبر في الدنيا ويصبر ويصبر ويتحمل ويجاهد في سبيل الله ويقول الحق لا يخاف لومة لائم ليه؟ عشان ما دام ده المآل ودي الثمرة ودي النتيجة هؤلاء هم الفرحون في الدنيا في الآخرة اللهم فرحنا في يوم العرض الأكبر يا رب العالمين يا رب ما دام شربت من حوض الكوثر لا يم لا يسمح بدخول الجنة إلا بعد أن أول ما تشرب يبقى كان معاك الإيه؟ التأشيرة الأخيرة لدخول الطيارة خلاص خلاص أنت كده ارتفعت اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحان الله في طبعا نصوص احاديث يحدثنا فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الذين يذادون يذادون يعني ايه يمنعون والعياذ بالله عن حوض الكوثر ثمان انواع انا اقول الثمانيه واوعى حاسب نكون واحد منهم انا اقول الثمانيه اللي هم يجوا يشربوا من حوض الكوثر فتمنعهم الملائكه ولا تنفع فيهم شفاعه الشفيع يعني سيدنا محمد يوم يشفع ما يسمحش له بالشفاعة يقول يا رب أمتي يا رب يقول يا محمد لا تدري ماذا أحدث من بعدك إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير أول صنف المرتد عن دين الله طبعا انت تقول لا هعدينا من اولها لا انا هوضحها لك الاول نفرض واحده ست تقول لها ما تتحجبي مفيش حاجة اسمها حجاب ده اللي بتقول تقول ازاي ده الحجاب فرض تقول مين اللي قال كده يا ربنا تقول لا ربنا ما قالش كده ازاي الكلام والايات اللي في الاحزاب وفي النور والاحاديث تقول لا وحتى لو كان قال مفيش حاجة اسمها حجاب هذه مرتدة عن دين الله وإن نطقت بالشهادتين وإن صلت وإن صامت وإن زكت وإن حجت فهي مرتدة طيب واحد واحد تقول له ما تيجي الصلاة مش ليه في الجامع يوم الجمعة جمعة ايه الله جمعة ايه ده الجمعة اللي يسيب جمعة واحدة بدون عذر ثلث قلبه بيسود جمعتين التلتين ثلاث جمع القلب كله يسود يا عمي ولا صلاة جمعة ولا غير جمعة الوكع النية ده بينك وبين ربنا عمار سيبك من اللي بيصلوا دول اللي بيصلوا دول بكاشين وما اكلوا فلوس الناس هم وعملوا وسووا وجابوا وراحوا ده مش بيقول لا ده انا كسلان وربنا يهديني وادعي لي بالهدايه لا ده انا ده ده ايه ده مؤمن عاصي واللي مش محجبه تقول ربنا يهديني للحجاب ويخليني كده اقتنع وده دي مؤمنه عاصيه او مسلمه عاصيه لكن يرفض ويرد الامر على الامر هذا مرتد وقس على هذا الامر كل من يرد امرا معلوم من الدين بالضروره كل امر معلوم من الدين بالضروره يرده ال ال الانسان على الله عز وجل فهو مرتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل يعني يعني واحد تقول له انتوا ما بتطبقولناش الحدود ليه؟ والحدود ايه؟ يعني الحرام نقطع ايده الزاني نرجمه او نجلده وشارب الخمر نديله 80 جلده والقاتل يقتل لك لا لا لا لا, لا. ما انا بتالي البديل السجن يا ابن ربنا قال اقطع ايده الحرامي تقطع ايده سجن ايه ده, ده مسجل خطر ده له 40 سابقه ده له 50 سابقه الله سبحان الله لكن ربنا قال اقطع اليد لا لا مفيش حاجه اسمها كده هذا مرتد وقيس عليها بقى اكيد انت هتقول ده انت كنت حلو في اول الحلقه وجيت قلبتها بغم في الاخر حقيقه العلم هكذا طيب النوع الثاني عشان ما انساش المحدث في دين الله ما لم يأذن الله به اللي بيجيب في الدين حاجة غريبة هي أصلا مش موجودة اللي هم تقدر تلحق بيها أهل البدع أهل الإيه؟ أهل البدع يعني يعني اللي أحدث في دين الله عز وجل أشياء ليست منه زي زخرفة المساجد تحلية المصاحف بالصدف وبالذهب ومية الذهب ومش عارف ايه ها سبحان الله كل البدع والمنكرات اللي انت بتشوفها الاربعين والذكرى السنوية وبيعملها انها دين وبيلبسها في الدين يجيب مقرئ يقرا الخميس والاربعين والخمستاشر والذكرى السنوية الكلام التهريج ده كله هذا محدث في الدين امرا ليس واحد بعد ما تنتهي الصلاة في المسجد الله لا اله الا هو الحي القيوم ايه يا ابني كده بنختم الصلاه ايه ده الرسول عمل كده يقول لك اه انت بتفتري على رسول الله كذا لم يرد ان ختم الصحابه الصلاه جهرا ابدا هات لي كتاب واحد من كتب السنه وبفضل الله عز وجل قد قراناها جميعا بفضل الله وعلمها لنا العلماء كلها بفضل الله ودلونا على امهات كتب ما فيش حديث واحد ولا خبر واحد ينبئ ان في حد اسمه في الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين لغاية سبحان الله ابن تيمية ومن بعده أن في حد ختم الصلاة جهرا هذا محدث في دين الله ما لم يأذن الله به العتاقة واحد يموت يقول لك ده يقرا له قل الله عشرة آلاف مرة وده يعتقه لا من أراد أن يعتق من النار فليخف دائما من العزيز الجبار ولا ينس صولة القهار وليعد نفسه قبل ان يقف امام الرحيم الغفار ده اللي عايز ايه يعتق نفسه اما غير كده مفيش عتاق يبقى المحدث في دين الله ما لم ياذن الله به مين كمان الناس اللي استنوا في الاسلام سنن سيئه يعني الستات بتوع مظاهره سنه 19 ايام سعد ها وقامت النساء بمظاهره في ميدان قصر النيل والله اسمه كان اسمه ميدان الاسماعيليه وكانت سكنات الجيش الانجليزي أمم المظاهرة وفي وسط المظاهرة وفي توقيت معين خلعت جميعهن الحجاب والنقاب وراحوا راميينه تحت رجلهم وداسوه بالرجلين وولعوا فيه شوف بقى رايح لها كم سيئة إلى يوم القيامة يلطف ربنا النوع الثالث من خالف جماعة المسلمين في ناس كده يحبوا ايه يسيبوا الجماعة يدخل عندك يقول اه الشيخ بتاعكم ده بيكفر الحاكم يقول لا يقول ما نصليش وراه عندهم في فرقة في مصر مساجد الحكومة ما يتصلاش فيها ليه لان دي مساجد ضرار يجب ان تهدم امال يعني ما نصليش يا ابني يقول اه ما نصليش يقول ايوه من خالف جماعة قال صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة فاقتلوه مش مش احنا ولاة الامر المسلمين احسن يقول لك ايه الشيخ طلع مذهب جديد وطريقه جديده لا انا اطلع لا من خالف جماعه ليه؟ لان شق عصا الطاعه اخطر شيء عند الله عز وجل من خالف جماعه المسلمين اللي هم الفرق القديمه ومن على شاكلتها في الحديث الخوارج والاسماعيليه والاباضيه كل الكلام التهريج ده كله في بعض الطرق الصوفيه ها بيقول لك ان الكون شايله اربعه مين يا ابن الأربعة دول؟ يقول لك أبو الحسن الشاذلي وسيدك عبد الرحيم القناوي وسيدك أحمد البدوي يا قليل الأدب احترم يعني مش عايز أقول لك احترم استحي من الله حرام الكلام اللي بتقوله ده هؤلاء قد ماتوا وأفضوا إلى ما عملوا لكن لا إزاي؟ هو الشيخ بتاعه قال له كده الشيخ بتاعه قال له كده وقايم يا سيدة مالها السيدة؟ أنت مالك بالسيدة؟ ها؟ ماذا السيدة ها مدد يا حسين يعني ايه يعني ايه فهموني يا ناس يعني ايه مش دي عقيدة مشوشة هل الحسين عنده من مدد هو رجل عظيم رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه ولكن الغبار الذين يؤذون هؤلاء الأتباع لو خرج الحسين من قبره لعلمك هو لا, لا هو ولا راسه اللي مدفونين في, في الحسين لكن المهم لو خرج من قبره فرأى ما عنده من عواطلية ده العواطلية بتوع الحسين الواحد منهم يجر ساقية واقف يشحت بيشحت لأن طالما في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير عشان عال على المجتمع الواحد منهم يزق يعني يجر لك عربية لو عربيتك عطلت ممكن بحبل كده وشمشون وقعد يشحت ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة أما في بيتك شيء يا اللي أنت تشحت عايز تشحت قالوا لا ما فيش إلا حتة سجادة قديمة وقعب نشرب كوز مية راح باعهم واداله فاس وقال له روح احتضر في الجبل خمسة عشر يوما هكذا هو الإسلام الصحيح هكذا هو الإسلام العظيم هكذا هو الإسلام الذي يجل العمل ويحترم العمل يصافح النبي صحابيا فيجد يده خشنة ما هذه الخشونة هذه من العمل يا رسول الله قال له عليه الصلاة والسلام هذه يد يحبها الله ورسوله هذه العظمة بتاعت الإسلام مش نقعد متوكلين لغاية ما أمريكا تحن علينا أو ما تحنش تدينا أو ما تديناش ويذلونا لا كلنا نشتغل حيث ما نحتاجش لحد ولما نقول نطبق الشريعة مفيش حد يكون معانا يبقى إذا اللي هم المخالف للجماعة اللي بيخرج على الحدود لا لا تخرج عن حدود الكتاب والسنة أن توحدوا الله لا إله إلا الله النوع الرابع في من يطردون عن الحوض الظالم المسرف في ظلمه وجوره ظلمة في ناس ظلمة كتار قوي في الدولة كبيرة أو صغيرة كله بيظلم فحاسب تكون من الظلمة والظلم تحدثنا عنه من قبل كثيرا ثم النوع الخامس قاتل أهل الحق اللي بيقتل الدعاة اللي بيقتل العلماء اللي بيقتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هؤلاء من الذين يمنعون ويطردون عن الحوض يوم القيامة النوع السادس المعلنون بالكبائر اللي هو قاعد في الخمارة بيشرب قدام الناس وراجع سكران إذا بليتم فاستتروا ما تجاهرش بالمعصية ولما ربنا يسترك بلاش تصبح الصبح تفاخر بالمعصية لأن ربنا بدل سطرك أنت إذا فضحت نفسك فضح فضحك الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يبقى المجاهر بالمعصية المجاهر بالكبيرة ده يمنع من الشرب ومن ورود الحوض يوم القيامة اللهم تب علينا يا رب المستخف بالمعاصي مستخف يجي العريس ايه يا ابني ده لا ده انت فرح هتضيق كده ده جايبين حتى يا دوب رقصتين وثلاث مغنيات وفرقه كده يعني آه، مش عارف، بسيط يعني أوي. بسيطه دي بسيطه دي سبحان الله ده الصحابه رضي الله عنهم لا اله الا الله كان الواحد منهم لو تركته ولو لو يعني تخلف عن تكبيره الاحرام الله اكبر خلف رسول الله عزاه الصحابه يوما ولو فاتته صلاه الجماعه كلها مع الرسول ودخل للرسول سلم عزاه الصحابة أياما ثلاثة كأنما مات له ميت شوف شوف شوف ال- شوف الحس الإسلامي راح لغاية فين شوف الحس الإسلامي راح لغاية فين ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال ابن مسعود والله إنه الغناء أنت بتقول إيه لمين اشترطوا في الأغنية ألا تصاحب آلات وترية ألا يغني رجل أمام, أمام نساء ولا امرأة أمام رجال وأن تكون كلماتها تحث على الفضيلة وحسن الخلق والقرب من الله والدفاع عن الأرض والعرض والوطن والدين لما تلاقي أغنية بالشكل ده أنا أول السامعين معاك إن شاء الله مش هتلاقي ولذلك لا أنا هسمع ولا أنت تسمع المستخف بالمعاصي والإنسان اللي بيستخف بالمعاصي والعياذ بالله رب العالمين بيموت على ما عاش عليه وقلنا في المقدمة بتاع الحلقات الدار الآخرة في زمن الإمام الغزالي رضي الله عنه قال أن كان في واحد طول حياته قاعد يلعب شطرنج فكلهم يقولوا له قول لا إله إلا الله وهو بيموت يقول كش ملك كش ملك لا إله إلا الله بص يا سطار وقال الغزالي فيما يحكي مات رجل كان يعمل سمسارا طول حياته في السمسره فقيل له قل لا اله الا الله وكان رجل فارسي فقال ده ده ده ده يعني 10 15 20 يعني بايه؟ بيزود في المزاد والعياذ بالله سبحان الله ورجل اخر غلبت عليه المعصيه والعياذ بالله فاي انسان تغلب عليه المعصيه في حياته يعني نسال الله حسن الختام اه فاوعى تكون من اللي بيستمر بيستخفوا بالمعاصي الدروس بتاعت الدار الاخره دي عايزه اعاده واعاده مع نفسك وتعيد وتزيد وتعيد وتسمع وتقف وتكتب وتشوف عشان ايه نسال الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم اهل البدع اه اهل البدع الناس حاكم بيالفوا في الدين مؤلفات طيب ايه البدع البدعه تكون في العبا في الع- في العباده وليست في العاده يعني البنطلون والقميص ده مش بدعه المعلقه والسكينه والشوكه دي مش بدعه دي عاده اما ال- البدعه تكون في الايه في العباده في العباده تلاقي ناس والمؤذن يؤذن يمسح كده أن- انامله ويمسح على عينيه ايه يا ابني دي يقول مش عارف بقول اللهم انت مش عارف يا ابني جبتها منين الكلام ده؟ انت هل أنت أعلم من رسول الله لو كان يعني سبحان الله العظيم سبحانك يا رب العباد تبص تلاقي الأخوات يبعثوا لي جوابات كلها يعني في بعضها مؤدب وأغلبها هجاء أنت ليه بتحجر العلم على الرجالة بس ليه الستات ما يقعدوش يعملوا دروس علم بينهم وبين بعض انت مالك انت لا. انا قلت حاجة والله اللي حافظت فيهم القرآن وتعلمت أصول الفقه والفقه والفقه المقارن واستطاعت بعلم الأصول أن تقارن بين مذهب ومذهب وحفظت 3000 4000 حديث وعرفت علم الحديث من حسن إلى صحيح إلى متفق عليه إلى غريب إلى موضوع إلى متواتر إلى إلى شاذ إلى إلى منقطع ها عرفت ده كله يا سلام يا ريت يا أخوي تفتي الستات وبراحتها طب احنا لا نحجر على احد في علمه ونسال الله الهدايه اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا يا رب العالمين هؤلاء هم الثمانية الذين يمنعون من الحوض والعياذ بالله يوم القيامة فاللهم أوردنا حوضك يا رب العالمين بعد ما انفض الصراط والميزان والحساب والحوض بقي رجلان ده النبي اللي بيحكي صلى الله عليه وسلم آخر المنظر ده كله في اتنين في الآخر فأمرهما رب العباد سبحانه أن يقذفا بأنفسهما في النار ما أمرش الملائكة لا قال الاتنين إيه اضربوا بقى في النار فالتفت أحدهما وسار الآخر منفذا أمر الله فلما قذف نفسه في النار إذا بها بردا وسلاما عليه لأنه نفذ إيه أمر الله ربنا خلى الملائكة إيه تطلعه والتاني اللي التفت قال له الله عز وجل عبدي لما التفت قال رجاء رحمتك يا رب قال أدخلوه الجنة يبقى الموضوع كله بتاع الدار الآخرة مغلف برحمة الله عز وجل فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين هكذا عشنا ست عشرة حلقة إلى أن بلغنا إلى الحوض باقي لكم عندي إن شاء الله كنا من أهل الدنيا بإذن الله مقدمة طويلة عن النار والجنة ثم حلقات منفصلة عن النار وما فيها من أنواع العذاب فيها أنواع من العذاب تربو على السبعين نوع هنوضح كل نوع لمين لمين لمين واحنا ماشيين وعن دركاتها السبع هذه حلقات منفصلة عن النار ثم سوف يكون إن شاء الله مسك الختام في حلقات منفصلة أيضا عن الجنة ليكون أيضا مسك الختام اللهم اجعل مآلنا إلى جنة رضوانك يا رب العالمين جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه قبل أن أقوم لصلاة العشاء إن شاء الله أه نما إلى علمي أن الإخوة اللي بيوزعوا الشرايط أو بيتاجروا أو بيوز- بيبيعوا الشرايط بيغالوا بيعملوا مزاد مع بعض انا اولا لا دخل لي ببيع الشرايط خالص نهائي انا عليا بس انا اجي المسجد اقول قال الله قال الرسول بس انا مش دعوه بالشرايط ولا باللي بيبيع ولا اللي بيشتري ولا انها غاليه ولا انها رخيصه الموضوع لا يخصني في قليل الامر ولا كثير طبعا اود ان تنتشر آه، ينتشر العلم وفي اخوه فضلاء بيبتغوا وجه الله سبحانه وتعالى بياخدوا هذه الشرايط وبيوزعوها يعني ابتغاء مرضات الله في مش في مصر بس وانما بفضل الله خارج مصر وبتجيني يعني سبحان الله تليفونات من اقاصي البلاد من استراليا ومن كندا ومن امريكا بيسالون عن اجزاء في حلقات الدار الاخره لان في اخوه فضلاء بينقلوا وبينشروا هذا الايه العلم جزاهم الله خيرا فمساله بيع الشراء دي انا لا دخل لي بها الإخوة سبحان الله يبيعوا بأقل يبيعوا بأكثر أنا بس بنصح نصيحة لله لهم لنفسهم أن يا ريت الربح ما يزيدش عن 30% عشان تبقى تجارة إسلامية 30% من التكلفة شوف شريط ثمنه كام والكهرباء اللي بيكلفها ثمنها كام دي إيه ويبيع بعد كده وهو حر فيما يبيع والبيع العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرمه حلالا هذه أردت أن أقصدها وأنوه عنها لأننا ماليش دعوة بالماديات والماديات ما تدخلش في شيء الا تفسده حتى في الدين والحمد لله ان جعلنا الله عز وجل على مرار عشرين سنه لا علاقه لي بالماديات داخل دين الله عز وجل وجزاكم الله عنا خير الجزاء والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الاسلاميه مكه المكرمه العزيزيه امام مسجد فقيه هاتف رقم خمسه خمسه سبعه صفر سته اربعه ثمانيه فاكس خمسه خمسه صفر اربعه ثمانيه تسعه ثلاثه فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم خمسة ثلاثة سبعة اثنان سبعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته